بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد العظيم احنا في اصحاح 11 يوحنا 11 أم، الاصحاح كله بيتكلم عن قيامة العذر وبالمناسبة احنا السبت الجاي سبت العذر و سبت العذر وإن كان بيقرأ فيه إنجيل ده اللي هو يوحنا 11 لكن ميعاده في ترتيب الأحداث مش إقامة العازر زيارة المسيح لبيت العازر بعد قيامته تاني يعني السبت الجاي اللي هو قبل الفتح على طول قبل أسبوع الفتح ده اليوم اللي راح فيه المسيح له المجد في بيت العازر في- زي ما هنقرا في يوحنا 12 وكانوا معمول له زي وليمة احتفال بمناسبة انه العازر قام والمسيح قعد معاه لكن مش ده اليوم اللي حصل فيه الإقامة واخدين بالكم لكن الكنيسة حطاه كده في ترتيب الأحداث على اعتبار ده حدث هام جدا وكان أحد أهم أسباب مؤامرة اليهود وصلب المسيح زي ما هنعرف في آخر الإصحاح ان اليهود آه، يعني بسبب ال- الكلام اللي ابتدى يت- يكتر على ان المسيح قوم لعازر ابتدت الناس تروح تشوف لعازر اللي كان ميت وقام ده الموضوع ده ولع اليهود خالص وخلاهم ينووا للمسيح بقى ولازم يخلصوا منه بأي طريقة فكان إقامة لعازر أحد أهم أسباب موت المسيح وطبعا دي كانت إشارة آه، رمزية إن عشان الإنسان يقوم من الموت عشان لعازر يقوم لازم المسيح يموت يعني عشان الواحد فينا ياخد إقام- ق- قيامة الأموات لازم المسيح يقدم الفداء زي ما انتم فاكرين في الأول بعتوا لربنا يسوع المسيح آه، هو ذا الذي تحبه مريض آه، فمكث في ذلك الموضع يومين وبعد كده قال لهم لعازر حبيبنا قد نام أنا أروح أوقظه قالوا له لو كان نام يبقى خف قال لهم لعازر مات وأنا أفرح أني لم أكن هناك لتؤمنوا وما كانوش عاوزين يروحوا معاه أو كانوش عاوزينه يروح خالص ناحية اليهودية بسبب المؤامرات لكن السيد المسيح أصر وقال لهم أنه طالما ساعات النهار 12 ساعة الواحد لازم يتحرك في النهار مش في الليل لما قرب من القرية خرجت مرسى تقابله وتعاتبه لو كنت ها هنا لم يمت أخي أم، قال لها هيقوم أخوك قالت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير قال لها أنا هو القيامة والحياة كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد ومن آمن بي ولو مات فسيحيا أم، قالت له أنا عارفة إنك أنت المسيح ابن الله الحي وأنا عارفة إن كل اللي بتطلبه من الآب بتاخده وكان إيمانها حلو وقربت من الحقيقة الكاملة جت مريم تعاتبه هي كمان وقالت له نفس الكلام ووصلنا لغاية عدد مريم لما أتت عدد 32 إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال وانظر المسيح له المجد اضطرب وانزعج لما شاف مريم بتبكي وكل اليهود طبعا تأثروا لبكائها فكلهم كمان انفجروا في البكاء فالسيد المسيح انزعج بالروح واضطرب قد يكون المعنى المباشر البسيط ان السيد المسيح تأثر لبكائهم يعني المسيح طبعا كله محبة وحنان للناس كلها فانزعج لأن هم بكوا قصاده بحرقة على أخوه مريم لكن المعنى الروحي أو المعنى الأهم مش بس أن المسيح يشعر بألمنا وضيقتنا وأحزاننا لكنه انزعج من موقفنا أمام الموت بكاء مريم الش- الشديد على أخوها وتأثر اليهود وبكائهم بالتالي صورة من هزيمة الإنسان قدام الموت صورة من الذل اللي بيذل الموت للناس وبسبب هذا الذل أتى المسيح إلى العالم ليخلص أحبائه من الموت فانزعج بالروح لأن السيد المسيح ما يقبلش الهزيمة لولاده وما يقبلش أن ولاده يقفوا في موقف الضعف والمهانة وينزعجوا كده ويبكوا وكأن ما فيش فايدة انزعج بالروح لأنه شاف دموعهم اليأس والعجز لا قادرين يخلصوا من الموت وكأن القصة خلصت على كده والموت غلب والعذر راح الحكاية صعبة أوي فانزعج لعدم إيمانهم إن هم مش قادرين يشوفوا القيامة إنه مش قادرين يفرحوا مش قادرين يصدقوا إن هو القيامة والحياة أنا بعتقد أن السيد المسيح ينزعج كل مرة لما يلاقينا بنبكي بدون رجاء على أحبائنا مريم حين بكت واللي حواليها بكوا انزعج بالروح واضطرب لأن ده لا يناسب أبدا الناس اللي ليهم ارتباط بالمسيح أن يقف هذا الموقف المذلول قدام الموت مهما كان الموت شيء مزعج إلا أن المسيح داس عليه وخلصنا منه ومات بدلنا وبموته داس الموت وأعطانا عربون القيامة بقيامته فينزعج لما يحس ان احنا واقفين صغيرين قوي قدام الموت وكأن كل اللي عملوه ما عملوش عشان كده كأنه بكائهم أثار في أم، أقول إيه يعني حماس الصراع ودوني للقبر يعني أنا هدخل بقى هروح أجيبه لكم من الموت يعني أنا مش هقف ساكت كده قدام الموت فكأن دموعهم حركته عشان يروح يقومه وأيضا دموع الكنيسة ودموع كل الأحباء على الناس اللي بيموتوا في الخطية بتحرك المسيح يعمل معجزة ويقومهم من الخطية وده الأهم وقال أين وضعتموه قالوا له يا سيد تعال وانظر قال لهم حطيتوه فين خلوا بالكم ده كل الكلام ده على باب القرية يعني ما كانش لسه دخل بيت الحزن خل- خلي بالكم القرية اسمها بيت العناء بيت عنيا ودي دخلها لكن بيت الحزن واليأس والكآبة بتاع العازر الميت ما دخلوش كأن المسيح يسمح لنا بآلام وضيقات لكن ما يحبناش أبدا نقع في اليأس والاكتئاب في فرق بين أنه يسمح لنا بصليب نشيله وبآلام ندخلها ويدخلها معانا وبين أن احنا ننهار في الآلام دي ونقع في اكتئاب وفي حزن شديد وفي يأس بلا رجاء لا ده لا عشان كده قال لهم حطيتوه فين قالوا له يا سيد تعالى وانظر بكى يسوع لما قرب من القبر غالبا اللي حواليه كانوا بيبكوا طول السكة بالذات مريم وهي رايحة للقبر فالمسيح له المجد لم يتمالك نفسه وبكى برضو أول معنى مباشر ليها هو إحساس المسيح بمشاعرنا هي جميلة قوي يا ريت دايما تفتكروها في أي موقف الواحد يشعر فيه بشيء من الألم في كل ضيقهم تضايق في كل ضيقهم تضايق فالسيد المسيح ما يقدرش يعني مش هيفرح ولا يضحك لما نكون احنا متألمين هو بيحس بينا ويبكي معنا واحد يقول يا رب أنت تبكي أنت اللي ممكن تصلح كل الأمور وتحل كل المشاكل طب تبكي ليه وتسيبهم يبكوا ليه طب ما بلاش يقول لا الألم مهم والصليب مهم والمشكلة مهمة حتى لو هم بكوا وأنا بكيت معاهم لكن على الأقل في المرحلة دي هذا البكاء مهم فأنا إن كنت مش هرفع عنهم البكاء أنا على الأقل ببكي معاهم لسه في وقت لرفع البكاء زي ما هيحصل دلوقتي سينتهي البكاء بإقامة العازر ففي وقت المسيح يرفع البكاء وفي وقت تاني يبكي معنا وهو يقدر أن يرفع البكاء لكن مش شايف أن ده الم... مش ده المناسب دلوقتي بكى يسوع مشاركة لألمنا وأحزاننا ومشاعرنا المجروحة وفي كل ضيقنا يتضايق رب المجد وقد يكون أيضا بكاؤه لنفس السبب اللي فات انزعج بالروح يعني بكاؤه على حال البشرية الساقطة المشوهة المهزومة المطروحة أمام الموت في ضعف وفي يأس وفي عجز فيبكي هو ده الإنسان اللي أنت خلقته يا رب هو ده الإنسان اللي أنت خليته صورتك ومثالك هو ده الإنسان اللي أنت خلقته عشان يعيش للأبد في فرح ماله بقى حزين وكئيب ومهموم وبيبكي كده فيبكي المسيح على حال الإنسان وما وصل إليه بسبب الخطية ويقف عند باب الموت يبكي علينا لأننا نبكي على أنفسنا فقال اليهود اليهود طبعا كل اللي فهموه من دموع المسيح انظروا كيف كان يحبه كل اللي قالوا ياه شايفين كان بيحبه قد ايه وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت اللي هي نفس اللي قالته مرثا ونفس اللي قالته مريم يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي مش كان اللي فتح عينين الأعمى ده كان لحقوا قبل ما يموت واخدين بالكم كلهم واصلين للدرجة دي لأن المسيح يقدر يعمل كل حاجة بس خلاص العذر مات عند دي متخيلين انه لا هيقف زيه زي اي حد عاجز مع ان قبل دي بخطوة يقدر يعمل اي حاجة لان هم شافوه بيعمل كل حاجة فهنا بعض الناس قالوا ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت مش كان لحقه مش اللي فتح عينين الأعمى ده كان اتصرف وعمل أي حاجة عشان فلان ما يموتش فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر ليه ربنا يا رب بتنزعج كل شوية المسيح أكثر ما يزعجه عدم الإيمان أكثر ما يزعج المسيح في مواقفنا أن احنا نتعامل معاه بضعف إيمان أو نتعامل معاه بشك أو نتعامل معاه أنه مش هيقدر يحل حاجة كلنا فاكرينها ما تتحلش ينزعج لما يلاقينا مضطربين ومهزومين قدام مشكلة وكأنه خلاص اتعقدت وملهاش حل ينزعج لما يلاقينا قدام الموت حاسين النهاية حتمية قاهرة لكل إنسان وهو هيقف قصادها مش هعمل حاجة ينزعج المسيح لعدم الإيمان ينزعج المسيح لما بيلاقينا بنخاف زيادة من الموت معنى كده لسه إيماننا ما استواش ينزعج المسيح له المجد لما يلاقينا واعين في هم ونكد وحزن بلا رجاء بلا رجاء خلاص الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم كلام ما فيهوش ريحة الرجاء ما فيهوش ثقة القيامة خالص مش كان لحقه كان لحقه طب ما هو موجود المسيح وهو بيقول أنا هو القيامة والحياة فهو يقدر يعمل كل حاجة لا لسه ما وصلوش لكده جاء إلى القبر وهنا المواجهة بين المسيح الحياة وقبر الموت وعشان كده العازر ده الكنيسة بحكمتها شافت ان ده المقدمة الجميلة لأسبوع البسخ أو المقدمة الجميلة لخطة المسيح وخلاص الفداء كله يا ترى المسيح داخل يتصلب ليه ويتألم ليه ويتبهدل ليه عشان العازر يقوم العازر وكل العازر لعازر المحبوب اللي هو الإنسان المحبوب لعازر المسيح كان يعني بيحبه فلعازر ممثل لكل إنسان جه المسيح يقومه من الموت ويدخل لغاية القبر عشان يقومه وكان مغارة وقد وضع عليه حجر طبعا القبور وقتها عبارة عن مغارات في الجبال تحط عليها حجر ده زي بالظبط المغارة أو قبر السيد المسيح مش مش مدافن زي النهاردة لا بتبقى مغارات وبتحط عليها حجار قال يسوع ارفعوا الحجر برضو انتوا لو يعني كشرقيين عارفين حساسية المواقف دي حساسة جدا يعني مواقف مؤلمة نفسيا و... و... والناس بيبقى عندها نوع من التقاليد والأعراف أنه يعني تكشف الحجر ده فال مش كويس يعني يبقى في واحد تاني هيتحط واخدين بالكم يعني بدلها تفتح ما بلاش تفتح واخدين بالكم الناس بتفكر كده في رعب من الموت وفي قلق وفي خوف لكن السيد المسيح ما عندوش الحاجات دي ارفعوا الحجر ده طبعا ارفعوا الحجر برضه ليها معنى روحي تأملي ان حجر الموت اللي رابط على قلوب البشر كلهم رعب الموت واللي كابس على نفس البشرية كلها شيلوا البتاع ده من فوق دماغ ولادي حركوه من فوق قلبهم ارفعوا الحجر فقالت له مرثا مرثا اللي كانت الإيمان بيشاورنا بي يعني بتحاول توصل للحقيقة و... وعمالة تاخد وتدي معاه وتقول له أنا عارفة إنك أنت تقدر تعمل كل حاجة جيت هنا بقى في الثاني فأخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام قالت له لا مش معقول ما تفتحش يعني ده حتى هتبقى الريحة صعبة ده بقاله أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله مش أنا قلت لك لو آمنتي هتشوفي مجد ربنا على فكرة الإصحاح ده بيتقري في الثالث في صلاة الثالث وإحنا رايحين نعزي الناس ونصرف روح الحزن عن البيت نقرا الإصحاح ده عشان نعطي رجاء لكل الأحباء إن العذر بتاعهم هيقوم لازم بس الحكاية محتاجة إيمان وهيفرحوا والحجر هيترفع حجر الكآبة والحزن واليأس ده لازم هيتشال فبيقول لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله أنا مش قلت لك لو آمنت هتشوفي بعينك فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا برضه في واحد تاني يسأل ويقول يعني هو السيد المسيح اللي هيقوم العصر مش قادر يهش الحجر يعني ايه يعني ارفعوا الحجر ما الأهم جدا مش رفع الحجر إقامة الميت الأصعب في الموضوع أن العذر يقوم لكن مسألة رفع الحجر دي دي مش شغلانة صحيح هي مش شغلانة لكن بدل هي مش شغلانة ونقدر عليها يسيبها لنا احنا المسيح وكأنه إعلان القيامة وفرحة القيامة دايما في دور مشترك دور معجزي لله ما يقدرش الإنسان عليه دور النعمة ودي حاجة بتاعت ربنا نفسه ما حدش يقدر يعملها وفي دور بشري محدود بس لازم تعمله يعني انت عليك ترفع الحجر وهو عليه قوم الميت ايه رأيك سهلة ولا صعبة لا ان كان على كده سهل لو ربنا قال لك قوم الميت قول لا ما ينفعش ما اعرفش وما اقدرش ومش عندي ومش في طاقتي يقول لك طب خلاص انا هقوم لك الميت بس انت ارفع الحجر لكن لو مش هترفع الحجر يمكن الميت يقوم بس يفضل محبوس فاهمين اقصد ايه السيد المسيح دايما بيطلب مننا دور دايما بيطلب مننا مشاركة هو عليه الدور الأكبر هو عليه الدور الأصعب الحاجة اللي احنا ما نقدرش نعملها هو بيعملها لكن الحاجة اللي احنا نقدر نعملها لازم تعملها التوبة كده قيامة الأموات كده التوبة تساوي قيامة أموات المسيح هو اللي هيقيمك من الخطية هو اللي هيفوقك هو اللي يديك حياة جديدة لكن انت سيب اللي انت فيه بقى ارفع الحجر زق الخطية بعيد شوية قاوم اعمل اي حاجة اما المعجزة نفسها انك تتغير حياتك من انسان خاطي لانسان مستهتر انسان مليان سلبيات ضد ربنا لانسان بيحب ربنا وبيخدمه دي بتاعته هو دي اقامة الاموات ده عمله هو بس وري له الأول أنك أنت بترفع الحجر فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني دايما بتعجب من الحتة دي الكلام ده يا رب المفروض تقوله بعد ما العذر يقوم أشكرك لأنك سمعت لي سمع لك إيه يا ربنا يسوع المسيح العذر لسه ما قامش أنت بتشكر الآب لأنه سمع لك على إيه دلوقتي أنت لسه ما طلبتش وهو لسه ما عملش حاجة الآب لكن المسيح بدون أن يطلب أو يرى العازر حيا بيقول أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي يعني إيه الكلام ده وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي طبعا دي بقى بتاعت ربنا يسوع المسيح يعني مفيش حاجة يطلبها الابن من الآب إلا يأخذها طبعا لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني أنا بقول كده بس عشان هم يصدقوا انك انت اللي بعتني ده المسيح بيكلم الاب اعلى مستوى في الايمان الثقة العمياء ان كل ما تطلبه من الاب تأخذه على شبه ربنا يسوع المسيح يعني هنا المسيح بيورينا العلاقة العميقة جدا بين الابن الوحيد والاب اللي احنا كلنا كأولاد الله بالتبني عاوزين نوصل للمستوى الحلو ده او نقرب منه ان احنا نشكر الله على شيء لم يستجيبه بعد بكل الثقة والإيمان انه لازم هيسمع ولازم هيستجيب يعني ايه يعني لو إيماننا قرب شوية وكبر شوية يمكن يبقى في موضوع بدل ما تطلبه من ربنا تقول له يا رب أنا بشكرك إن الموضوع ده خلص على خير وهو لسه ما خلصش لأني أعلم أنك في كل حين تسمع لي مش أول مرة يا رب أطلب منك حاجة أنا عارف أن كل اللي بطلبه باخده وأنا ابن مدلل فأنا المشكلة اللي قدامي دي أنا بشكرك لأنك سمعت لي فيها وتكون ما اتحلتش تعرفوا تعملوا كده ولا صعبة صعبة صعبة ليه لأنها محتاجة إيمان محتاج إيمان أن الواحد يثق أن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه فالسيد المسيح يفاجئنا أنه يشكر ولا يطلب هنا يشكر ويقول أيها الآب قد سمعت لي طب سمع لك في إيه يا رب ده لسه مش هي لسه إن كان على معجزة العذر يقصد طب هي لسه ما قامش العذر واضح أن الكلام على المعجزة دي والموقف ده أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت يعني أنا بصلي لك عشان هم يتأكدوا أنك أنت اللي بعتني وأن أنا الابن الوحيد ومن ملئه نحن جميعا أخذنا يعني من دلته ومن عظمته ومن من ارتباطه بالآب احنا كمان بناخد احنا بناخد من المسيح مباشرة فاحنا بناخد الدالة دي وبناخد الثقة دي وبناخد القوة دي من ربنا يسوع المسيح احنا كمان نفسنا نقول له يا رب اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي حاجة حلوة خالص واحد يوصل لكده من قبل ما المشاكل تتحل ولا الطلبات تستجاب نقول له أشكرك لأنك سمعت لي أنا رب مجرد ما بطلب عارف أنك أنت استجبت على مهلك في الرد بس أنا متأكد أنك استجبت في سفر دانيال يجي له الملاك بعد سطر ويقول له يا دانيال من اليوم اللي أنت ابتديت تصلي فيه ربنا استجاب وبعتني بس يمكن المشوار كان طويل عليا شويه فأنا تأخرت عليك لكن في اللحظة اللي انت طلبت فيها كانت الاستجابة صدرت في السماء أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي وأنا أعلم علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت يؤمن أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعاذر هلم خارجا هنا بقى إيه سلطان لاهوت سلطانه على الموت سلطانه على الحياة لعذر هلم خارجا دي دي على طول تساوي سلطان إلهي مش سلطان بشري لأنه بيقوم المسيح بيقوم الإنسان بقوته بأمر بنفس اللغة اللي أمر بيها الطبيعة وصرخ في الجبل في بالبحر أبكم اللي هي ترجمتها أحد ترجمتها اخرس يعني لما الطبيعة هاجت في مرة فاكرين هاجت بعد معجزة الخمس خبزات وكانوا وكان في أكتر من مرة الطبيعة هاجت عليهم وكانوا هيغرقوا فمرة منهم المسيح بص للبحر والعواصف وقال أبكم صار هدوء عظيم ده سلطان إلهي ده صاحب الطبيعة ده رب ده شريء رب الخليقة كلها بنفس هذه القوة والجبروت بيقول لعازر هلم خارجا بنفس هذه الجبروت هيجي يوم الدينونة ويصوت رئيس الملائكة قصاده بصوت البوق وحين يسمع كل الأموات صوت ابن الإنسان أو ابن الله يقوم الكل ده وعد من ربنا يسوع المسيح يعني المسيح عمل لنا بروفا ليوم الدينونة المسيح اللي صوته حنين وهادي ولا يسمع أحد في الشوارع صوته عند قبر العازر صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا الميت قام على طول ده اللي هيحصل يوم الدينونة اليوم الأخير اليوم الأخير يجي المسيح له المجد وبصوته العظيم يسمع كل الأموات على مستوى كل الدهور صوت ابن الله والسامعون يحيون احنا بنحط دماغنا وننام على هذا الرجاء ان اللي هيصحينا صوت ابن الله الذي قال مرة لعازر هلم خارجا فخرج الميت لو تفتكروا بقى ان هذا الصوت الجهوري المسيح على الصليب آخر كلمة قالها صرخ بصوت عظيم يعني هو قدامنا كلنا كان على الصليب بيموت وكأنه مهزوم زينا زيه لكن فوجئنا وهو في آخر لحظة كأنه مهزوم صرخ بصوت عظيم حتى ما كانتش تمشي مع الحتة الطبية بتاعت انه بقى مش قادر ياخد نفسه وفي منتهى الضعف في آخر لحظات صليبه ولكنه صرخ بصوت عظيم عشان يعلن انه مش داخل على الموت كمهزوم ده داخل على الموت عشان يفتحه ويطلع كل اللي فيه دخل ينتصر فالسيد المسيح صرخ بصوت عظيم لعاذر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب خرج الميت قدام عينيهم بالشكل اللي هم حطوه بالظبط اللي ما فيهاش اي مجال للشك ان هو ده بالظبط اللي حطناه هو ده بعينه اللي دفناه هي نفس اللفة زي ما سبناه يعني مات فعلا مات فعلا دي مهمة على فكرة ليه بتيجي سيرة اللفايف والمناديل والحاجات دي في الموت لأنها دليل صدق ان القصة دي غير مخشوش خلي بالكم عشان كده خرج ملفوفا ومربوطا بأقمطة الحياة اللي دخلت لعازر ده أمر إلهي ونعمة إلهية لكن فكت بقى علامات الموت من بره دي مش محتاجة المسيح دي بتاعتهم هم فقال لهم حلوه ودعوه يمضي كتير من الآباء قالوا ده دورنا ككنيسة المسيح يعمل المعجزة ويجيب لنا الميت يقومه بالتوبة ويجي لنا احنا في الكنيسة يقول لنا ايه ادوا له الحل خلوه يمشي على حاله فكوه من من الحاجات اللي ربطاه عشان كده احنا في صلاة الحل نقول ايه اقطع كل رباطات خطايانا ان كنا اخطأنا اليك بشيء فك يا رب فاحنا نقعد نفكه بقى لكن قوة الحياة اللي دخلت فيه دي ده سلطان الله وحده قوة القيامة ده نداء من السماء ده عمل إلهي ونحن بنحله من رباطات الخطايا عشان يبتدي يعيش الحياة الجديدة يعني بنفك عنه الحاجات اللي ربطته برباطات الموت لأن الخطيئة بتربط الإنسان فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب خلوه يروح فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به هذه المعجزة بالذات كانت أكثر المعجزات جاذبية وتأثير على الناس الناس اللي رايحة تعزي وحضرت المعجزة بنفسها كانت بالنسبة لها حاجة يعني أكبر من شق البحر إن هم يشوفوا العذر طالع ماشي على رجليه بعد ما دفنوه بأربع أيام دي كبيرة أوي وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسين وقالوا لهم عما فعل يسوع يعني الموضوع طبعا انتشر وصل للأورشليم بسرعة جدا وطلع لغاية الكبار بسرعة فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا ياه هو ده بس اللي استفدتوه من الخبر يا لقساوة القلب يكون الواحد قلبه قاسي يبقى شايف الميت بيقوم قصاد عينه وكل اللي يشغله مركزه مركزك ده ايه انت خايف الناس تؤمن وانت ما تؤمنش ليه انت يا فريسي يا اعمى شايف الحقيقة قد كده واضحة والناس جاي بتقول لك لعازر دفناه بايدينا وبعد اربع ايام شفناه ماشي على رجليه بيتكلم زينا زيه وما ترضاش تؤمن كل اللي تفكر فيه تقول الراجل ده سمعته زادت ومعجزاته زادت لازم نوضع له حد ايه ده القلب لما بيتعمي بيبقى فعلا اعمى ما بيشوفش خالص ده اللي قاله الكتاب عن اليهود والفريسيين لما يقول اعمى عيونهم مبصرين ابصارا ولا يبصرون يعني مش شايفين حاجه الحقيقه واضحه زي الشمس قدامهم مش شايفينها فهنا بيقولوا إن تركناه هكذا إن تركناه يصنع آيات كثيرة يؤمن الجميع به طب وانتوا زعلانين ليه فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا هم لما الناس تؤمن به الرومانيين هيجوا ياخدونا دي الحجة اللي بيقولوها قال يعني هم عاوزين يحافظوا على الدولة اليهودية ومش عاوزين يبقى في ثورات داخلية وفي تفكك في المجتمع بتاعهم وفي واحد زي ربنا يسوع المسيح يبقى له شعبية كبيرة فيقوم الرومانيين يقلقوا فيجوا ايه يعني يخبطوهم خبطة جديدة هو ده اللي بيتحججوا بيه طبعا انه شايفين السيد المسيح يعني هيعمل حركة ثورية كده ممكن تعرض اورشليم كلها للسلطة الرومانية انها تيجي عشان تاخد موقف من الموضوع ده طبعا دي حجة وما أكثر ما يتحجج الإنسان بحجج عشان ما يؤمنش خلي بالكم ساعات تبقى الحكاية واضحة زي الشمس قدام عينينا وربنا بيكلمنا بشكل واضح وربنا بيتعامل معانا بشكل واضح جدا واحنا نتحجج عشان نهرب من الإيمان أصل الإيمان مش على مزاجنا أصل عشان نؤمن بربنا يسوع المسيح ونمشي وراه ونترك المراكز ونترك الأرض ونترك الثروات فالفريسين بالرغم من بساطة المعجزة وقوتها وعظمتها وإيمان الكثيرين مش عاوزين يؤمنوا ولا بيفكروا يؤمنوا خالص ده كل اللي بيفكروا فيه ازاي يخلصوا من المسيح له المجد عجب يبقى المسيح له المجد يقوم الإنسان من الموت والإنسان بيتآمر عليه في نفس اللحظة عشان يموته هو ده بالظبط ملخص قصة الصليب قصة الصليب المسيح داخل عشان يصلب بأيدي البشر اللي عشانهم جاي يتصلب عشان يقومهم من الموت اللي هم فيه إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا قال لهم واحد منهم وهو قيافة وكان رئيسا للكهنة في تلك السنة قيافة ده الواحد من اللي هيحاكموا المسيح في ليلة صلبه أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها هو يقصد إيه بالكلام ده يقول لهم بصوا بقى احنا نخلص منه بأي طريقة لأن واحد يموت ولا الشعب كله يموت هم متخيلين يعني ان لو سابوا المسيح اكتر من كده الرومان بقى هيسموا خبر فتنة وثورة هيجوا بقى يتدبحوا في الناس فقالوا لا احنا نخلص من المسيح ولا انه الامة كلها تهلك طبعا دي الحجة اللي بيبردوا بيها ضميرهم عشان يخلصوا من المسيح لكن هو الحقيقة الراجل ده قال حكم يعني بالرغم ان غرضه غير نقي وانه يقصد نموت المسيح ولا الأمة كلها تموت إلا أن اللي قاله ده نبوة خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها الكلام ده ينطبق على المسيح ولا لا ينطبق تماما ده هي دي قضية الفداء ده هو ده الفداء بعينه خير لنا نحن البشر أن يموت المسيح عنا ولا نهلك كلنا كأمة كبشر مش كده صحيح قيافة كان بيقولها بمعنى آخر وبشماتة وبحقد وبدون حب لكن أهو يعني العمة نطقت لأنه لابس عمة رئيس كهنة قال حاجة مفيدة لكن هو الحقيقة ما يستاهلش يبقى رئيس كهنة ولا يبقى يهودي ولا يبقى أي حاجة لأنه إنسان بيكره المسيح فده اللي هيعلق عنه هيعلق عليه يوحنا الحبيب يقول إيه ولم يقل هذا من نفسه يعني الحاجة المفيدة اللي طلعت منه ما طلعتش منه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط لحسن حد يفتكر أن يوحنا بيقول عن الأمة يبقى يقصد المسيح هيموت عشان اليهود بس فليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد يعني يوحنا اللي قال لنا قيافة قال حاجة مفيدة وقال نبوة بحكم انه رئيس كهنة المعنى ده الحقيقة جميل ساعات احنا لما نيجي نبص على كاهن بيعمل سر نقيمه كشخص ونقول ده ابونا كويس ولا ابونا مش كويس في تعامل الله معنا كقطيع له الله لا يعطل نعمته لنا بسبب كاهن أو راعي يعني إيه أبونا مين بيقدس مش مهم ده قداس واللي على المذبح ده الذبيح والمسيح حاضر أبونا مين بيدي الحل كلهم واحد هنا ليه لأن عطية ربنا مش هتقف عند أبونا فلان ولا علان إن كان قيافة رئيس كهنة شرير بيكره المسيح قال نبوة بحكم العمة اللي لابسها لكن هو قلبه اسود هو يجازى أمام الله لكن نبوته تمشي صح واخدين بالكم بحكم المركز يعني ربنا يتعامل مع أولاده من خلال المسؤولين عنهم حتى إن كانوا غير أنقياء بيوصل نعمته واخدين بالكم المعنى عشان كده في الفكر القبطي الحلو ما يصحش تعرف مين اللي بيصلي ما تنشغلش انشغل ان المسيح على المذبح وانك انت قدام ربنا مين بيصلي مش مهم مين اللي هيدي الحل مش مهم مين اللي هيعمل السر المسيح اللي بيعمل السر الروح القدس هو اللي بيتمم الاسرار لان نعمته مش هتقف عند فلان وعلان طيب إن كان واحد سيرته مش حلوة يعني سيرته مش حلوة أكتر من قيافة ما قيافة قال نبوة هو في أكتر شرا من قيافة في الزمن ده قيافة صاحب المؤامرة من أكتر الناس اللي تأمروا على المسيح فيوحنا يقول لنا إن كان من لم يقل هذا من نفسه يعني بحكم كونه رئيس كهنة ربنا لسه بيتكلم على لسانه لكنه هو مش مستفيد من النبوة اللي بيقولها بالعكس ده ربنا هيحاسبه على الكلمة دي هيقول له انت قلت كلمة حكمة بس ما استفدتش منها بكلامك أدينك بكلامك تتبر بكلامك تبان انت قلت الأفضل يموت إنسان ولا أهلك الأمة كلها كل ده ما كنتش فاهم ان المسيح هيتقدم فدية عن كثيرين كل ده ما اكتشفتش ان المسيح هو الإله المتجسد اللي جاي يخلص البشر وانت قلتها بلسانك انه أفضل أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها يقول له أنا كنتش بفكر كده أنا كنت عاوز أخلص منه بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد بقول له ده غرض تاني لفداء المسيح إن السيد المسيح حين يموت على الصليب يجمع أبناء الله المتفرقين فاكرين الإصحاح اللي فات إصحاح عشرة ليه خراف أخر إيه ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد السيد المسيح له ناسه في كل جيل وفي كل بلد يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بنو الملكوت اللي فاكرين يعني هم بس أصحاب السماء يطرحون خارجا عشان كده في سفر الرؤيا يقول سمعتهم من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب ومن كل قبيلة جايين كلهم بيرتلوا ترتيلة واحدة ليه؟ لأنه يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد هي دي الكنيسة الجميلة الكنيسة الجميلة أن يصير الكل واحدا وده اللي هيقوله في صحاح 17 وهو بيصلي صلاة الوداعية يقول له أريد أيها الآب أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد أريد أن يكون واحدا فينا هو ده غرض المسيح في الآخر أن احنا بالمحبة نتحد فنصير جسدا واحدا للمسيح عشان كده تلاحظوا بعد التقديس على طول خلي بالكم في القداس الغريغوري بعد ما أبونا يسجد وكل الشعب يسجد ويستدعي الروح القدس عشان يحول القربان الجسد والكاس لدم على طول نقف كلنا أول طلب نطلبه من المسيح اللي قدامنا وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا ده الطلب الملح ليه لأن عارفين أن الطلب ده هو اللي عاوزه هو أكتر طلب المسيح مستنيه أن يصير الجميع واحدا لا غني ولا فقير ولا جاهل ولا عالم ولا أبيض ولا أسود الكل يحب بعض في محبة مقدسة وبإيمان واحد ومعمودية واحدة فيصير جسدا واحدا فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه طب ما هم تشاوروا كتير وعملوا مؤامرات كتير المرة دي لا المرة دي بقى الطبخة استوت يعني إقامته للعازر كانت هي يعني اللي ختمت على قرار إعدام السيد المسيح بالنسبة لليهود بعدها قالوا لازم هنموته مفيش تراجع قبل كده كانوا بيتراجعوا لكن لأنه أقام العازر لا كده كملت فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية برضو الواحد يقول طب ليه ما كانش بيمشي بين اليهود علانية المسيح مش خايف لكن زي ما قلنا قبل كده لم تأتي ساعتي بعد كل حاجة محسوبة فهو مش بيغير في الخطة فمش دلوقتي وعشان كده بيجي وقت المسيح بيهرب من ساعة ما كان طفل وهيرودس أصدر أمر إعدامه هرب ليه؟ ليه يا رب ما أنت جاي كده كده تفدي البشرية لأنه لم تأتي الساعة بعد كل حاجة ليها حسبتها عند ربنا بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها فرايم ومكث هناك مع تلاميذه راح لقرية بعيد شوية عن المنطقة اللي بقت حساسة دي اللي كلها رؤساء الكهنة وإيه ما زال طبعا تلاميذه حواليه وكان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور الكور جمع كورة إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا ليطهروا أنفسهم كان في نوع من التطهيرات أو الممارسات الطقسية للتطهير يعملوها الناس في أسبوع البصخة أسبوع الفصح عارفين أسبوع الفصح ده مش عندنا احنا في البث أساسا ده يهودي الأسبوع اللي احنا داخلين عليه ده ده أسبوع يهودي في الأصل لكن تحول من خروف هنذبحه ونحط الدم على القائمة والعلى